السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في ظلال عرش الرحمن هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة بل ولمدة عدة لقاءات في الأشهر المقبلة إن شاء الله جل وعلا في ظلال أو في ظل عرش الرحمن في ظل عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد أو في المساجد باختلاف الروايات ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه في كثير من الروايات وهي الروايات اللفظ فيها مخلوق حتى تجد نفس الرواية صحيح مسلم لكن القلب كان من الراوي انه قال حتى لا تدري يمينه ما تنفق شماله فالمؤمن لا ينفق الا باليمين فالروايه الصحيحه التي عليها المحققون انه صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هؤلاء الاصناف السبعه هم من خيره خلق الله عز وجل ما الذي جمعهم في هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع هؤلاء الاصناف السبعه في حديث واحد ما الذي حمل النبي على ان يجمع هؤلاء الاصناف السبعه مع ان كل واحد منهم في مهنه او في عمل لا يتقابل مع الاخر في اي شيء لكن العلماء حينما تكلموا عن هذا الحديث قالوا بل اجتمع هؤلاء السبعه في شيء واحد الا وهو مراقبه الله عز وجل وشوف بقى التوافق بين السبعه دول عجيب جدا اول حاجه بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل والإمام العادل رحمة على أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الإمام العادل سيكون مجتمعا مسلما يدين لله عز وجل فهو يقيم الصلاة ويأمر بإيتاء الزكاة وهو يساعد الناس ويؤلف بين قلوبهم ويفعل ويفعل ويفعل فيكون المجتمع كله صالحا فإذا ما صار المجتمع صالحا والناس في أمن وأمان على أنفسهم وأعراضهم ودينهم وكل شيء بذلك سينشأ شباب صالحون ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وشاب نشأ في عبادة الله الشاب لما ينشأ في مجتمع ليس فيه أمان أو يشعر على نفسه بالخوف على دينه أو يخشى على نفسه الفتنة لا يستطيع أبدا أن ينشأ في عبادة الله بل يخشى من أن يطيع الله عز وجل خد بالك الإمام العادل يفتح المغاليق أو يفتح الأبواب المغلقة لكل شباب الأمة ليعبدوا الله عز وجل. سمى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله أين يذهب؟ هل يذهب إلى المقاهي أم إلى المسارح أم إلى السينما؟ أبدا، ما يذهب إلا إلى بيت الله ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى شوف بقى المسألة جاية إزاي؟ إمام جعل الأمة كلها في طاعة الله عز وجل وطب الأرض ورسخ الأرض لكي يطيع الناس فيها ربهم عز وجل ينشأ من هذا شباب صالحون هؤلاء الشباب أين يذهبون إلى بيت الله إلى بيت الله عز وجل وشاب قلبه معلق في المساجد مش مسجد واحد باختلاف الرواية طبعا في رواية يقول لك معلق في المسجد ماشي هو قلبه معلق في مسجد معين لكن آه، ال- ال- ال- الرواية الغالب عليها أهل العلم أنه قلبه معلق إيه؟ في المساجد في أي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذا الشاب إذا جاء إلى بيت الله عز وجل ألا تربطه بإخوانه الذين يعبدون الله عز وجل ألا تربطه بهم علاقة ومحبة في الله عز وجل يحصل الصلاة لكن لا لأن أعظم محبة هي محبة من أجل الله عز وجل أنا لا يجمعني بك لا دنيا ولا نسب ولا حسب ولا مال ولا تجارة ولا أي شيء من عروض الدنيا لا يجمعني بك إلا الحب في الله وإني أشهد الله على أني أحبكم في الله فشبهة الذي يجمعه ايه؟ الحب في الله فالشاب إذا قلبه تعلق بالمساجد رأى الصالحين الذين يتلو عليهم شمس الصالحين فيحبهم ويحبونه فلذلك قال النبي بعدها ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك ايه اجتمعا وتفرقا النبي عليه الصلاه في حديث ثاني قال اوثق عرض الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله يعني ممكن يكون في حب في الله ماشي لكن في بغض في الله ايوه في بغض في الله لماذا؟ اذا خالف الانسان ربه عز وجل وخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقر على ذلك وتعمد محاربه شرع الله يبقى ايه؟ هذا الانسان نقاطعه في الله وتبغضه في الله بعدما تنصحه فالمحبة التي جمعتهم إنما هي محبة في الله سبحانه وتعالى فإذا في هذا المكان تلتقي القلوب والأرواح فإذا التقت القلوب حدثت المحبة بين المؤمنين والصالحين بعد هذا هذا الانسان الذي يجتمع مع الصالحين يذكرهم بالله ويذكرونه بالله شوف السلسله جايه ازاي يذكرهم بالله ويذكرونه بالله ايه اللي يحصل بالنسبه له يحصل في قلبه ايه خشيه لله عز وجل ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امراه ها ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله فأين الخوف الذي تربى في قلبي أو أين تربى هذا الخوف في قلبي في بيت الله سبحانه وتعالى يبقى هو في بيت الله عز وجل يتعلم كيف يخشى الله ويتعلم كيف يخاف الله عز وجل إذا إذا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كل ده يجعله يسوق إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل كل لحظة يبقى يعمل إيه؟ يخرج بقى لن تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما تحبون يبقى ايه اللي يحصل؟ ورجل تصدق بصدقه ايه اللي يحصل؟ فاخفاها ليه؟ لانه يعامل ربه عز وجل يعني احنا قلنا ليه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب رجل فقال اني اخاف الله طب واللي بيخاف ربنا ده يروح يداهي الناس بالصدقه؟ لا يخفي هذه الصدقه لانه يعلم ان صدقه السر ايه؟ تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى يبقى ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه اخر واحد هذا الرجل الذي تربى على الانفاق وعلى الخشيه من الله عز وجل وعلى محبه اخوانه الصالحين وعلى تعلق قلبه في بيت الله عز وجل اذا جلس وحده تذكر عظمه الله ففاضت عينه بالدموع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سامحونا على ال- يعني اللخبطه دي فسامحونا احنا يعني معلش انا صاحب صوت ضعيف فانا الميكروفون مش مساعدني الصوت عمال بيروح ويرجع يروح ويرجع فاحنا نفسنا يرجع ما يروحش ادعوا لنا بس ربنا يبارك فيك فهؤلاء السبعه كما قلنا ما اجتمعوا الا على مراقبه الله عز وجل فحينما نتكلم عن موضوع اليوم وهو الذين يكونون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم يا رب هؤلاء إذا أردنا أن نتكلم عنهم أولا فلا بد أن نبدأ أولا بالكلام على عرش الرحمن سبحانه وتعالى فالعرش هو أول شيء خلقه الله عز وجل وده بخلاف اللي كنا نعلمه خلال سنوات كثيرة جدا أن كثير من الناس يظن أن أول شيء خلقه الله هو من؟ القلم ومن بعض الناس يقول هكذا ان اول شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم ابدا اول شيء خلقه الله عز وجل هو اكرم شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن اول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش وكان بعض الناس يظن انه القلم لكن الراجح من اقوال اهل العلم وده الراي الذي ذهب اليه الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر ان اول شيء خلقه الله عز وجل هو هو العصر استدلوا على ذلك اي شيء بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة تدل بالحديث الذي رواه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يبقى خلق العرش كان قبل إيه؟ قبل كتابة المقادير وكتابة المقادير كانت موازية لخلق القلم والدليل على هذا حديث أبي داود وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول شيء خلقه الله عز وجل لكتابة المقادير هو هو القلم والعرش كان سابقا على كتابة المقادير فبذلك يكون العرش أول شيء خلقه الله عز وجل فأول شيء خلقه الله هو عرشه وعلى قدر العرش خد بالك الحته دي كويس على قدر العرش يكون ظل عرش الرحمن ولله المثل الاعلى لو ليك تندة اعزك الله ها لو ليك تندة كده التندة دي 50 متر يبقى الظل كام متر؟ 50 متر طب التندة دي 1000 متر يبقى الظل قد ايه؟ 1000 متر ولله المثل الاعلى فعلى قدر عظم العرش يكون عظم الظل ولذلك فأول شيء خلقه الله هو العرش بل خلقه الله عز وجل بيده كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم والدارمي بسند صحيح ولكنه موقوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده إيه هي العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان ثم قال لسائر الخلق كن فكان عظم العرش ده قد ايه؟ جاء عند ابن ابي شيبه والحديث حسن بشواهده او صحيح بمجموع طرقه كما قال الشيخ الالباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كل السماوات السبع بالنسبة للعرش أو ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي واخد بالك إلا كحلقة ألقيت في فلاة في الصحراء تخيل كده خاتم أنت تلبسه هذا الخاتم ألقيته في الصحراء ماذا يمثل؟ لا شيء ولا حاجة فكل السماوات السبع دي كلها ها بالنسبة للكرسي فقط انت ما جريش العرش بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة يا الله ألا تكبر الله سبحانه وتعالى يبقى شوف عظمة الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بل وعند الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العصر ويحمل عشر رقيقه فقام يومئذ ثمانيه واحد منهم بقى اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش رجلاه بالارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن تخيل وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير 700 عام 700 سنة يا فندم حديث صحيح 700 سنة يمشي الطير ما بين شحمة أذن هذا الملك الكريم عليه السلام إلى كتفيه تخيل هذه المسافة مسيرة الطير خفقان الطير خفقان يعني أسرع سرعة للطير قد إيه يا إخوانا 700 عام هذا الملك ماذا يقول؟ يقول لله عز وجل سبحانك حيث كنت وفي رواية يقول رب ما أعظمك فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا فيا له من وعيد لكل من يحلف باسم الله كاذبا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا عايزك تتأمل معايا هذا المشهد هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في الظل ايه المنقبة كده ايه المنقبة تخيل يا اخي معي ارض المحشر اجارنا الله واياكم من عذاب يوم القيامة تخيل في يوم المحشر في يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وتحشر الخلائق كلها يوم القيامة حفاة عراة كلا غير مكتونين كما صح في الحديث الذي رواه مسلم تخيل كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل هؤلاء يحشروا على أرض ملساء في صعيد واحد لا فيها شجر ولا حجر ولا مطر ولا أي شيء يعني الإنسان لا يخفى على الله عز وجل وبرزوا لله جميعا كل الناس قد برزوا لله تخيل هذا المشهد والشمس قد كانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل قال الراوي والحديث رواه مسلم قال الراوي فوالله ما ادري بالميل هل هو الميل اي المسافه من الارض ام اكتحال العين ميل العين شوف ايه كل ده حتى يفيض العرق على الناس فمنهم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم الى ركبتيه او الى حقويه او منهم ومن ومنهم من يلجمه العرق الجاما تخيل هذا اليوم خمسين ألف سنة يا مسلم تخيل ربنا ينجينا وإياكم يا رب خمسين ألف سنة الناس يقفون في الأرض المحر لا طعام ولا شراب ولا ظل حتى الظل لا يجدونه فيسألون يا رب أين الظل فتقول له الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر حجم الشرارة الواحدة لحجم القصر يا الله يا رب سلم سلم تخيل في هذا المشهد العجيب صنف كريم سبعة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلسون في ظل عرش الرحمن تمر عليهم يوم القيامة اللي هو خمسين ألف سنة يمر عليهم قد إيه يا أخوانا؟ حد مذاكر؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر خير والحديث رواه الحاكم بسند الحسن كما قال الشيخ الألباني وده آخر حديث في صحيح الجامع المجلد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يا الله يقعدوا فين بقى في الوقت ده؟ هو ده موضوعنا في ظل عرش الرحمن يقول لك دايما اختار الجار قبل الدار يقولوا كده حتى ان بعض المشايخ كان راح اشترى ارض فلما جه يشتريها قال له الارض بكام؟ قال له ب 10000 فاشترى اشترى كام ايراد كده الاصل الايراد ب 10000 بعدها بيومين بالظبط مات عرفوا ان الشيخ ده راح اشترى ارض في الحته دي قام مجاور الشيخ واخد بالك فراحوا يشتروا من نفس صاحب الارض بكام الايراد؟ قال لهم ب 30000 تخيل دي حقيقه والله فقالوا له ازاي ده الشيخ فلان اشترى منك اول امبارح 10000 قال لهم ما ثمن الارض زي ما هو بس هو 10000 لثمن الايراد و20000 لمجاوره الشيخ خد بالك هنيان لما يكون جارك راجل صالح وده كان بيحصل ايام السلف رضي الله عنهم وارضاهم يعني تبص تلاقي دار الامام احمد بن حنبل ايجارها بكام 10 دنانير الدار اللي جنبها ب 50 دينار ليه؟ مجاوره الامام احمد هي المجاوره دي ببلاش على الاقل ان لم تنتفع بعلم الامام فعلى الاقل تجد دارا طيبا مباركا لا يزعجك ولا يعكر عليك صف حياتك دي الدنيا وما فيها ده دار واحد لو سكن في الشارع يطفش اي والله في جيران نسال الله العفو والعافيه جيران حاجه يعني ما تتوصفش تتحط على الجرح يولع واخد بالك اه اول ما يصب على الحته ما شاء الله ما شاء الله انواره كلها تشع على الحته ثاني يوم تلاقي عربات سائله عماله تحمل عزال ماشي ليه خلاص آه مش عايزين عضو ليه فشوف الكبيره عظيمه جدا ولذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اول ما دلك على الجنه دلك على انهي حته في الجنه حديث رواه البخاري ومسلم قال فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا الفردوس يا رب ايش معنى الفردوس يا اخوانا؟ قال صلى الله عليه وسلم فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وكل ده مش مشكله اهم حاجه ايه؟ وسقفه عرش الرحمن يا الله انا اسكن في جنه السقف بتاع بيتي سقف بيتي عرش الملك اي سقف بيتك عرش الملك والحديث رواه البخاري ومسلم يبقى شوف بقى لما في لما اجي اقول لك سبعه يظلهم الله في ظله تقول ايه ايه يعني في ظل ايه المشكله؟ لا دي منقبه عظيمه جدا انك تكون في ظل عرش الملك اول ما تاكل تاكل ايه؟ كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله عبد عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود قال يا رسول الله ما اول وجبه ياكلها اهل الجنه قال زياده في كبد الحوت اعدها لهم الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى شوف زياده كبد الحوت تاكلها بقى كده يعني بمثابة الطعام والشراب والحلوى والمتعة وكل لذة ده من الذي صنعها يا فندم؟ ده الملك سبحانه وتعالى هو الذي صنعها ولذلك الجنة بالذات الله عز وجل لم يكن صنع الجنة إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب لكن الذي غرسها هو الملك سبحانه وتعالى قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ها ولا خطر على قلب بشر ما أنا ممكن في أمور معينة ما شفتهاش لكن ممكن أتخيلها في أمر معين ما سمعتش عنه أنا أقدر أتخيله لكن الله عز وجل نفى مجرد التخيل مجرد ان انت تتخيل الكلمه دي شكلها ايه ما تقدرش وما لا يخطر على على قلب بشر يبقى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول واحد إمامنا عليه وزي ما قلنا في بداية الدرس حبيب صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام بالذات لأن نفعه يعم كل البلاد والعباد صح ولا لا؟ الحاكم لما يكون صالح بمجرد صلاحه البلد كلها تبقى صالحة إذا رأى مخالفة ينكر وإذا رأى طاعة يشجع عليها وإذا رأى منكرا يغيره وإذا رأى مظلمة يقتصر من الظالم للمظلوم ويمنع الظلم من أصله فإذا حدث مظالم يقتصر وإذا رأى سنة طبقها على نفسه وعلى الرعية وإذا علم شيئا من كتاب الله أقام حكم الله عز وجل في الأرض كلها فنفعه يعم البلاد والعباد يعم البلاد والعباد ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه شوف فقه الأئمة يا أخوانا قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة كلها أي أيوة والله كده تقول اللهم أصلح حكام المسلمين ادعي لهم ما تدعيش عليهم ادعي لهم ادعي لأي حاكم مسلم لأن بصلاحه تصلح الأمة كلها يبقى قول الإمام أحمد قول قول إمام عالم إمام علم بالك لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان فبصلاحه صلاح الأمة كلها ولذا جاء في سنن البيهقي بسند حسن أن النبي لا السن عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ومن بينهم الإمام المقصد أي العادل ودي عكس الإمام القاصد أي الظالم الإمام المقصد لا ترد دعوته أبدا لو أنه حكم بشرع الله وعدل في رعيته أول ما يقول يا رب يقول جل وعلا لبيك وسعدك كل اللي يدعو به مستجاب بفضل الله عز وجل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يبقى نفهم من الحديث ده ان كلمة امام عادل ما تشملش الحاكم بس لا هي اوسع من ذلك يعني يدخل تحت هذا العنوان ايه الزوج الذي يعدل بين زوجتيه واحد متجوز اثنين او بالكم و... وفي نساء هنا طب خلاص الصبح يشوف بعيد مش عايزين نساء خد بالك واحد متجوز اثنين او ثلاثه او مكمل الكتيبه كلها اربعه واخد بالك وبيعدل ما بينهم فهذا يدخل تحت تحت هذا الحديث يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يعدل ما بينهم وشوف النبي عليه السلام افضل زوج على وجه الارض كلها هو حبيبه صلى الله عليه وسلم كان متجوز كم يا اخوانا؟ تسعه انت النهارده تلاقي واحد متجوز اثنين ماشي في الشارع عمال يتمتم كده ويكلم نفسه واحد يقول له هو انت بتسبح يقول له لا ده انا بحسن ماشي عمال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل خد بالك فسبحان الله ده متجوز اثنين بس ماشي مش عارف ايه مش عارف طريق مش شايف ابو خالد ليه عمال يتكلم نفسه واخد بالك فشوف حبيبك عن كان متجوز تسعه تسعة وكان مسؤول عن كل الأمة المسلمة من مشارق الأرض المغاربة وعرضنا من ذلك كان يزاعد زوجاته ويضحك معاهم وأم من عايشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة في أهل بيته يا الله أنت أفضل من عليه السلام يعني أنت لما تفتح تقول لك بعد إذنك بس أنا تعبانة فبعدين أنت بس يعني تخن الأكل وكل مش وأسئلني لا وكل كل يعني أنت بس عايز تاكل تخن الأكل طبعا يكبر المسألة في دماغه إزاي؟ يعني على آخر الزمن أطلع حنفي لا ده انا ابو ابو السباع خد بالك ولازم افضل ابو السباع فلازم فيحكم رايه لا انت بتقوم طب انا علي انا لا مفيش شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم خطوتك واسوتك كان في مهنه اهل بيته يقيس ثوبه ويرفع نعله ويفعل ويفعل ويفعل فاذا اذن للصلاه قالت ام عائشه كان يقوم فكان فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه اول ما تيجي الصلاه وجعلت قره عيني في الصلاه ها حبب الي من دنياكم الطيب العسر يعني والنساء لكن اعظم لذه بقى ايه؟ وجعلت قرة عيني، قرة العين دي يا اخوانا دي نعمة عظيمة جدا، هي الحاجة التي ترتضيها وتحبها فتستقر عليها عينك. ولذلك إيه؟ آآ آآ عباد الرحمن يقول ايه؟ ربنا اجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قرة اعين. زوجة كده ما شاء الله اخت صالحة اول ما يشوفها يسر قلبه. خد بالك؟ تحس كده ان الدنيا ما شاء الله يعني السعادة بترفرف على جسمك. بالك مش واحد تاني ربنا عبد العزيز اول ما يرجع من شغله يا دوب بس يخش له انا جيت ويطلع لا ليه البيت كله نكد مش قادر يقعد الدنيا مش موفره للامان ده وربنا قال كده ومن اياته ده ايه من ايات الله عز وجل ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ان جعل لكم من انفسكم ازواجا ان خلق لكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعل بينكم ايه؟ موده ورحمه فين الموده والرحمه يا اخوانا النهارده؟ ده النهارده عالم الله سبحانه وتعالى ده انا قاعد جنب التليفون كل يوم يجي ست سبع ساعات رد على تسميات كلها مشاكل طلاق قلت ده البلد كلها طلاق ده ايه الحكايه؟ مفيش خ... كله مفيش قلت لهم يا اخوانا مفيش مكالمه تفرح مفيش اخت بتصوت كده تقول انا سعيده مع زوجي او اخ يقول انا سعيد مع زوجي كله هو عايز يطلق وهي عايزه تطلق كله والله العظيم ليه؟ عشان بعدنا عن طاعه الله كتير منا يا اخوانا اتخدع بمظهره قال لك كفايه الحمد لله احنا عاملين اللي علينا لا انا وربناها هو انت اللي بتربيها ابدا والله هي اللي بتربيك صح ولا لا؟ هي اللي بتربيك والله انت لما تكون ماشي في الشارع تلاقي واحده معديه لابسه شيبه ولا ستريتش ولا لسه بتلبس اول ما تشوف منظر ما فيش جدا خد بالك فاول ما تشوف المنظر ده على طول تعمل ايه؟ تيجي تبص خد بالك تلاقي اللحيه بتقول لك اهي ما ينفعش كده ده منظر كده تبص للنساء لا تغض بصرك على طول يبقى هي اللي بتربيك ولا لا؟ هي اللي بتربيك والله تيجي واحد في الشارع ماشي عمال بيشتم فيك طب ما ما اخد حق انا اسيبه كده لا وتقف لسه ما ينفعش دي ما تركبش مع دي الشتيمه ما تركبش مع اللحم قلت لك ايه رجعت لورا خد بالك فهي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيك فسبحان الله فشوف كانت الحياه في ايام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت حياه جميله قوي كانت لما تقعد تسمع كده حكايات الصحابه مع ازواجهم يا الله على الرحمه اللي كانت ما بينهم ده كان بعض الصحابه لا يملك الا ثوبا واحدا يروح يصلي بالثوب ده ويرجع يلاقي زوجته مستنياه تاخد الثوب عشان تصلي فيه وعلى الرغم من ذلك يا اخوانا كانت حياتهم كلها سعاده النهارده الزوج جايب زوجته ما شاء الله غسلها كل اوتوماتيك ويرجع اخر اليوم عايز ياكل انا مفيش اكل قلت له والله ده انا طول النهار عمال بكسر خد بالك وضهرك كسر طب وانت عملت حاجه انت حطيت وقفلت الباب بس يعني عشان اكتر منك قفلت الباب قولي لي وانا اقفل لك الباب وتعملي اكل طالما المشكله كلها في الباب واخد بالك هتلاقي الحياه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى مفيش بقى شرع ربنا في البيوت اغلب المسلمين النهارده بالله عليك وانا بسالك بالله لو النهارده النبي عليه الصلاه والسلام جه هو خبط على باب الناس خبط قلت مين؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك انا واحد من الناس كسرة ليه؟ بيتي مش على هذا النجوم اه بنحاول قدر امكان لكن فعلا بيوتنا تعد بالمعاصي ولا حول ولا قوه الا بالله يعني انا ما مثلا ما عنديش لا تلفزيون ولا اغاني ولا بتاع ولا الكلام ده كله بس على الاقل برضه اهو البيت برضه فيه يعني سيراميك وشان فخفخ وحبيبي صلى الله عليه وسلم ها كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه والحديث رواه الترمذي بسند صحيح تخيل فلما نام عشان يخبط عليه رسول الله طب استحمل ازاي؟ خش شوف السيراميك والشان والبند والهيطه دي ده كده انا انا طيب حتى نقوم بشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى امال بقى لو خبط على بيت مسلم واسمه محمد وعبد الله واحمد ومحمود وفتح ولقى اول ما دخل لقى التلفزيون والفيديو والريسيفر والفيش ما هذا هو ده اللي انا تركتك عليه يا عبد الله هي دي وصيتي هو ده الدين اللي انا تركتك عليه تنظر الى النساء الكافيات العاب وتفعل وتفعل وتفعل فين زوجتك؟ أزوجتي بس يعني فهلت تستريتش يعني في المنفعش طب هو ده لباس المسلمات أما علمت أني كل حديث رواه مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسهمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها معرفش أنا قلت كده يا الله بالله عليك بأي وجه نقابل النبي عليه الصلاة وانت لازم هتقابله مش هتقابله في الدنيا ماشي هتقابله في الاخر هتقابله فين؟ عند الحوض لما تيجي عند الحوض وتقابل النبي عليه السلام عايز تشرب بقى شربة هنيئة من حوض النبي عليه السلام الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر ماؤه ابيض من اللبن في رواية ابيض من الثلج وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا احنا رايحين كلنا نشرب من حوض النبي عليه السلام أول ما دخلنا منا من أقام سنة النبي في بيته وفي نفسه وفي كل وقت فأول ما يروح نرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش له ويأخذ الكوزة بيده صلى الله عليه وسلم ويعطيه ليشرب من حوض النبي يا الله واحد ثاني بقى يجي يخش ده حياته كلها بقى كانت بعيدة عن بعض الناس على السلام وعن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما يروح يلاقي الملائكة تزوده تبعده أنا معتمد الله أصحابي يا رب أحبابي يا رب دول كانوا أصحابي ودول أحبابي اللي جم من بعد فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه تتحمل النبي اعتمد عليك أنا ما أقدرش أتحمل إن كان في حد فينا يتحمل يقول إنما إحنا ما نقدرش نتحمل دعوة النبي عليه السلام آه نستحمل ونحب إن هو يدعي لنا إنما يدعي علينا لا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير يبقى نبدل ليه ونغير ليه ايه اللي يخلينا نبدل نعيش حياه ترضي ربنا سبحانه وتعالى زوجه تعلم واجباتها وتدخل في هذا الحديث ايضا الزوجه يعني تحت كلمة إمام عادل يدخل فيها الزوج العادل والزوجة التي تعدل بين أولادها وتشمل أيضا القاضي العادل تشمل الثلاثة دول لو الثلاثة دول جاءوا بالعدل في حياتهم يوم القيامة يكونون مع الإمام العادل في ظل عرش الملك جل وعلا صفته اسمع ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخيار امرائكم وشرارهم اقول لكم على افضل امرائكم وشرارهم قالوا بلى يا رسول الله قال فخيار امرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم يا الله وشرار ام امرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأخيرا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فبات غاشا لها إلا حرم الله عليه يا إخوانا لا مش الجنة رائحة الجنة يا الله يعني حتى ريحة مش ماش مش ماش فايه فبات غاشا لها يدخل تحت كلمة ما من راع يدخل تحت مين أولياء الأمور الوالد الرجل في بيته كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته تيجي يوم القيامة العبادة بتاعتك عاملة إيه؟ عشرة من عشرة ما شاء الله كيف قيم وصيام وذكر لله وتسبيح واستغفار وصلة رحم ودعوة إلى الله عز وجل وكل الخير عملته جميل جدا حوصف وقربك الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يثني عبده يوم القيامه الرب ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل ولا ما حصلش يقول بلى يا رب تقدر تكتب على ربنا وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يا الله والله موقف صعب قوي ده انا اقف ايدين ربنا ويعد علي كل ذنب من يوم ما كلفت حتى ما مت طب تخيل لو انا ارتكبت كل يوم ذنب واحد مش 100 ذنب ولا 200 ذنب ولا 1000 خد بالك لا ذنب واحد كل يوم من ساعة ما كلفت لحد ما بقى عندك 90 سنة أو 70 سنة كم ذنب؟ آلاف طب ربنا بقى هيذكرك بكل الآلاف وهو أنت واقف بين يديه فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك قال جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب شوف الصمت الثاني بقى صمت صعب جدا ايه اللي حصل بقى هذا الرجل ايضا حديث الله مسلم يقربه الله عز وجل ويقول عبد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا لا يا رب ما حصلش الله هتكذب ربنا سبحانه وتعالى ولا تكذب بلاية الرحمن يعني سبحان الله قال لا يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ابدا ما حصل فيقول العبد بكل وقاحه يا رب الم تجد نفسك من الظلم وجعلته محرما قال أجل قال فإني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي أنا ما أحبش حد يشهد علي إلا أنا أنا لا أشهد على نفسي فيقول جل وعلا لك ذلك فيختم على فيه خلاص وتنطق جوارحه فتقول اليد أنا امتددت إلى الحرام وتقول الرزق وأنا مشيت إلى الحرام ويقول اللسان وأنا نطقت الحرام وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام والفرج يصدق ذلك كله ويقول وأنا فعلت الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت اناض انا كنت بدافع عنه فايه فيقول جل وعلا خذ كتابك بشمالك وادخل النار ربنا يعافينا ويعافيكم النار فشوف قد ايه فاذا في يوم القيامه اعمالك 10 على 10 خلاص كده هتخش الجنه استنى بقى عندك رعيه ايوه عندي كان عندي بنتين وولد وزوجه طب تعالى بقى عملت في الامانه دي ايه؟ انا امنتك الامانه عملت فيها ايه؟ بناتك وزوجتك كانوا محجرات ده يا رب حاجات في القلب وطالما هي مؤمنه وقلبها ابيض وتحب تخدم الناس خلاص انتهت المشكله خد بالك طب ولادك ما كانوش بيصلوا معلش أصل دي حريه شخصيه بقى خد بالك دي حريه شخصيه طب يعني ولا انت حتى عمرك قلت لهم اقول لهم ازاي انا احب حاجه تيجي تقتنعني بنت تلبس حجاب يعني تلبس باقتناع اقتنع بايه؟ بامر الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يبين مفيش خيار ده امر امر وفضل وشرف كبير جدا لبنتك وزوجتك انها تكون خلف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان ربنا قدر ايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك يبقى ازواج النبي وبنات النبي عليه السلام بنتك وزوجتك لبسوا حجاب ومشوا على بعض لا يكونوا يوم القيامه مع مين؟ مع خديجه وعائشه وفاطمه وكل هؤلاء رضي الله عنهم مش فاهم ايه؟ يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نضرب امثله جميله جدا بالرعاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام تولى ابو بكر الخلافه رضي الله عنه وارضاه. تخيل أبو بكر قبل أن يتولى الخلافة كان يحلب الأغنام ليتامى الحي الذي فيه كان يروح هو مين هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين ويروح يحلب الشماء لليتامى أول ما عينوه خليفة على المسلمين يحكم 26 دولة مش ماسك حلوان وصورة وبس ده 26 دولة يا اخوانا يعني مسؤولية ده النهارده الإخوة ربنا يحفظهم اللي قائمين على إدارة مسجد بيقولوا دماغنا تهدف الحسابات والمسائل والمسؤوليات الكبيره فعلى ايش هتصف مسؤوليه صحيح والله تخيل بقى رجل يحكم 26 دوله مسؤوليه عظيمه جدا فاول ما مسك الخلافه بنت يتيمه من بنات الحي قالت خلاص الخليفه لن يحلب لكم الشياه بعد اليوم لن يحلب لكم الشياه بعد اليوم فقال كلا والله لأحلبن لكم الشياه شياه ولا أقطع أمرا كنت أفعله قبل أن تولوا وهو خليفة كان يروح يحلب لهم الشياه تسمع حاجة أعظم من كده؟ تسمع؟ طب تقل عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه سيدنا أبو بكر؟ تخيل امرأة عجوز عمياء امرأة عجوز عمياء امرأة سنه عجوز وعمياء ما بتشوفش طبعا دي لو عايشة في هذه الأمة الآن خد بالك تبدا ليه؟ لان نسال الله العظيم والعافيه الرحمه نزعت من قلوب اكثر الخلق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المراه العجوز كان عمر بن الخطاب بيقول كنت ارعى هذه العجوز كل يوم اروح اكنس لها الخيمه واحط لها لقمه وامشي واخد بالك؟ بيقول فجاء عليا وقت كل يوم اروح الاقي ايه؟ الاقي هذه المراه حد كلمه كل يوم يروح يلاقي واحد سبقه مين اللي سبقه يجد ابا بكر قد سبقه يا الله فقال انت لعمري انت اللي سبقتني اه والله لا اسابقك الى خير ابدا من ابا بكر خلاص تخيل ابو بكر وهو خليفه المسلمين ويروح يطمس الخيمه لامراه عشر ويحط لها الطعام ويعمل لها كل حاجه ليه؟ لانه يعلم انها امانه يوم القيامه وأن الخلافة أو الإمارة كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أخاف عليك إني والله أبا ذر إني لا أحبه وإني لأراك لأراك ضعيفا وإني لأراك ضعيفا فلا تت- فلا تتولين على اثنين فإن الإمارة يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها من يوم بحقها ما فيش قل من يقوم بحق هذه الإمارة أمر صعب جدا شوف النهاردة الكل إلا من رحم الله يتكالب على إيه؟ انتخابات كله شغال مجالس محلية ومجالس مش عارف ايه كله عمال يجري. مع ان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من طلب الامارة فلا تولوه اللي يطلبها ما تلوش يقول لك عندك يوقف كده خير من يمثل عليك خد بالك ثم بيعملوا كده خد بالك خير من يمثل او خير من يمثل انت خير من يمثلنا اه طب حضرتك يعني ما شاء الله في ال- لا الحمد لله انا تعبان واه بس قلبي زي الفل اي أيوة والله العظيم والله الكلام ده مش من الناس بخير والله شفنا يعني انا رجعت السكه الان آه، قريب لي جالس معاه في العربيه بيقول لي ده فلان الفلاني واخد بالك ما شاء الله يعني داخل الانتخابات المحليه او فلان الفلاني ده ما شاء الله بنك وحشيش وافيون وحاجات كده ما شاء الله خير من يمثل هو ده خير منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام كده اللي يطلب الإمارة لا يولى ليه؟ لأنه ما بيطلبهاش إلا لرغبة دنيوية عايز يبقى يتقال إيه؟ فلان ما شاء الله عضو مجلس الشعب واحد عارف الباشا باشا رايح والباشا جاي خد بالك ومش مهم المهم بقى المنصب والكلام والصوت والفلوس اللي بياخدها والكلام ده إنما اللي عايزها هو ده اللي عايز عايز دنيا هو بيعوزها إنما بقى اللي ما بيعوزهاش ده إنسان بيبقى على آخرته الإنسان عايز آخرة مش عايز دنيا لأنه يعلم أن الله عز وجل قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فجأة إيه يعني منصب وجه وفلوس وزوجة وأولاده فجأة كانت في القبر خد بالك إن فرعون على إيه في السماء لا في الأرض لأنه علو دنيوي إنما لو علو من أجل الدين ولذلك سبحان الله أسألك بالله عز وجل كلنا مش نسمع عن الإمام مالك رحمه الله ونسمع الامام البخاري ونسمع الامام احمد طبعا كان ايام الامام البخاري والامام احمد والامام آه، مالك كان في ايامهم ناس مليونيرات ده صحيح خد بالك تسمع انت عن اي واحد مليونير ايام الايام دول ما تعرفش حد يعرف محدش يعرف لكن نعرف الامام مالك والامام احمد والامام البخاري ونترضى عليهم ونترحم عليهم اول ما يذكروا رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل ليه لان العلم خلد ذكرهم واراده الاخره خلدت ذكرهم التانيين اراده الدنيا لم تخلد ذكر واحد منهم إذا المسألة مسألة دين مش دنيا، لا الدنيا مش تساوي حاجة ولا تساوي حاجة، وصح عن- عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح انه قال لو كانت الدنيا لو خد بالك لو كانت يعني هي- هي مش كده هي اقل من كده بل هي ملهاش اصل لازمه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه يا الله يعني هي ما تساويش جناح بعوضه لا ما تساويش ده بيقول لك لو كان لو كان تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقط كافرا منها شربة ماء. وفي سنن الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا حاجه واحده انتوا قاعدين فيها دلوقتي الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما هو ده الذي يخرج الانسان من دائره اللعنه ان هو يجلس يذكر الله عز وجل ويتعلم العلم ويدرس ويعلم ويدعو الى الله ده يخليك تخرج من دائره اللعنه وتكون في دائره الرحمه يبقى شوف ايه يبقى ايه شوف سيدنا بكر عمل ايه شوف سيدنا عمر بقى الذي يضرب به المثل في العدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سطر على جبين التاريخ سطورا من النور عمر بن الخطاب لما يذكر العدل لابد ان يذكر عمر بذكر العدل تذكر عمر رضي الله عنه وارضاه الذي بلغ عدله انه قال والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تصبح لها طريقه يا عمر فده فربنا يرحم بقى العربيات بتاعتنا النهارده مش مش السواق العربيات يا لازم من كوبري تبص الحفره في اخر الكوبري تلاقي العربيه دي طالعه ونازله وطالعه ونازله ون- خد بالك لما لم تصلح لها طريقه عمر بن الخطاب ياتيه رجل اعرابي رجل فقير جدا مراته يا دوب حاطه حته خيش على جسمها مش قادره تداري جسمها غلبانه معاه فلوس فدخل الرجل عايز يطلب مال ولكن باسلوب جميل كده بالشعر فقال يا عمر الخير جديد الجنه اكتب بنياتي وامهن وكن لهم في هذا الزمان جنه اقسم بالله لتفعلن مش حتى بالعقل يعني هتدفع هتدفع واخد بالك فقال عمر بن الخطاب ولئن لم افعل ماذا يكون؟ يعني لو ما جبتش وجبت له كليه الحاجه ايه اللي يحصل؟ قال اذا ابا حفص لامضين همش قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. سيدنا عمر يستحمل الكلام ده ما يستحملوش لا خد بالك ابدا ما يستحملش هذا الكلام ده على طول دموعه نزلت على خده ودخل ما عندوش غير جبه واحده جبه واحده خدها واداها للاعراب ولبسها له وقال يا اعرابي خذ هذه الجبه ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه يا الله شوف القلوب شوف القلوب عامله ازاي يرسل عمرو بن العاص يفتح مصر عمرو بن العاص اصبح حاكما على مصر ماشي ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام عمرو بن العاص عمل سباق للخيل فواحد نصراني سبق مين؟ ابن عمرو بن العاص فابن عمرو بن العاص اول ما لقى سبقه راح ماسك العصايه وجد وراح مديها له فوق دماغه قال له خذها ونبذ اكرمين الرجل ما كتبش خطا سير على مين؟ على عمرو بن الخطاب جري على عمر بن الخطاب في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائد بك قال ماذا تريد؟ قال أجرى عمرو بن العاص سباقا للخيل في مصر فسبقت ابنه فلما سبقت ابنه ضربني بعصاه وقال خذها ونحن الأكرمين يقوم سيدنا عمر بن الخطاب يبعث رسالة لعمرو بن العاص ويقول له إذا وصلتك رسالتي فأتني ومعك ابنك ما تستناش لسه عايش فاول موسى في الرساله سيدنا عمرو العاص خط فراح لها بدري انت عملت حاجه؟ قال له ابدا امال امير المؤمنين طالبك انت بالاسم فعمر بن الخطاب راح باصص في ايه؟ هذا الشاب قال خذ الدره الدره اللي هي العصايه بعض الناس بيسموها الدره لا هي الصح بتاعك الدره فخد العصايه بتاعت ابن عمر قال واضرب من ضربك نزل على دماغ ابن عمرو بن العاص ضرب ضرب خد حقه فقال عمر بن الخطاب أمر تلك العصا على صلعة عمرو عصيها بقى على دماغه فقال إنما ضربت من ضربني أنا ضربت ابنه عشان ضربني إنما هو ما ضربنيش فضربه ليه؟ قال والله لو أردت أن تضربه ما منعناك لأنه إنما ضربك لأنه ركن إلى سلطان أبيه هو ضربك ليه؟ عشان أبوه بقى سلطان فلما بقى أبوه سلطان راح ضربك أنت فده فقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا يا الله لا تعد يا عمي وانبسط لرجل نصراني وقال له فاذا عاد مره اخرى الى ما فعل بك فاتني وساختص لك هو ده هو ده حبيبك عليه السلام حرم الظلم ولو كان المظلوم كافرا قال صلى الله عليه وسلم اياك ودعوه المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويتنم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هي دي سيدنا عمر يعد مرة في الشارع ولقى صحابي جليل يمشي في وسط الشارع فضربه بالذرة الذرة ما جاتش على رجليه جات على طرف الثوب يعني نصبت كده ثوب فقال امشي على جانب الطريق وافتح الطريق للناس ما تمشيش كده ايه تعصر الناس بعد سنة سنة سنة سيدنا عمر بن الخطاب عرف ان الصحابي ده رايح يشرك فراح له لقاه في الطريق قام واخده من ايده وخده عقد ده بيته واول ما دخل البيت طلع 600 درهم وقال خذها واستعن بها على الحج وهذه مقابل الضربة التي ضربتك إياها منذ سنة ديت 600 ديت مقابل الضربة اللي أنا ضربتها قال والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين قال وانا والله ما نسيتها ابدا شوف شوف الخوف من المظالم قد ايه وانا والله ما نسيتها ابدا لحد ما قيصر الروم يبعت رسول عشان بس يشوف احوال عمر بن الخطاب تخيل فياتي الرجل فيسال اين سلطانكم قالوا ليس لنا سلطان ولكن عندنا امير قال اين هو اين قصره قالوا ليس له قصر قال فاين هو قالوا هو الرجل الذي ينام تحت ايه ظل الشجره في نحر الظهيره نايم عمر بن الخطاب الجبه بتاعته عاملها مخده ونايم وخده متعصب راس ده سيدنا عمر يحكم 26 دوله 26 دوله شوف النهارده المدير العام يخش في اي شركه داخل هناك نفسه والشنطه لازم تساعد لها ولازم كرسي يتوسع ولازم واخد بالك ويحطوا له ورد الصبح هيك وده عمر بن الخطاب امير المؤمنين احنا 16 دوله فدخل الرجل لقاه نايم وعرقه يتصبب على التراب ونام بقى ايه؟ نايم نوم يعني عميق جدا واحد يعني مش بيفكر في حاجه خد بالك نايم نوم متاع فقال كسرى وقيصر الرجل هو اللي بيقول كسرى وقيصر يخشون منك وانت في مثل هذا الامان اجل فهم يظلمون فلا ريب ان يخافون فلا ريب انهم يخافون وانت حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر والله لولا اني جئت رسولا اليك لاسلمت ولكن ارجع فاسلم لله جل وعلا فعاد الرجل واسلم لله جل وعلا ده منطق منطق عشان كده بقول لك انت منظرك دعوه انت مش لازم تتكلم مش لازم تكون حافظ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كل ده لا انت بس مجرد اخلاق بسمتك في وسط الناس معاملتك الطيبه امانتك صدقك اخلاقك الطيبه دعوتك للناس كل هذه الاشياء دعوه الى الله عز وجل هم لما دخلوا السجن مع سيدنا يوسف الاثنين قالوا ايه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين عرفوا منين ده هم لسه اول مره يشوفوا ايه سيدنا يوسف قال لك شمس الصلاح يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده دي منه من ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا منه عظيمه جدا سيدنا عبد الله بن سلام حديث صحيح مسلم لما انجفل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس اليه اي اسرعوا اليه قال فكنت في من انجفل اليه فلما رايت خد بالك هو ده الشاهد علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب يا الله وسيدنا عبد الرحمن بن عبد سعد بن ربيع حديث البخاري لما نرى كم اخى بين عبد الرحمن وبين سعد وسعد بن ربيع قال له خذ هذا نصف مالي ف... وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت خد بالك طبعا الكلام ده لو على ايامنا دلوقتي واخد بال حضرتك وبعدين يعني حصلت مؤاخاه بين اثنين مسلمين طب يعني ادي ربنا يبارك فيك ادي خمسه جنيه على مكفر ان شاء الله وربنا لا ده سيدنا سعد ربيع يقول له خذ نصف مالي نصف ثروتك مين يا اخوانا يطيق الكلام ده؟ يعني احنا النهارده ما احناش اغنياء وعلى ذلك نستطيع ان احنا ننفق نصف الثروه على اخ لنا مسلم صعبه جدا على وبعدين وعندي زوجتان فانظر اليهما يعني مثلا عندي زوجه بنت حلال والثانيه مورياني النجوم في عز الظهر او ما انا واخد اللي مورياني النجوم ده اقول له اتفضل والله ما هرجع واخد بالك والله يا اخي اخوه في الله سبحانه وتعالى يوم يبتلي بيها خد بالك الراجل يقعد يدعي عليه لحد يوم القيامه لا واخد بال حضرتك فشوف بقى الاخوه والمحبه فالشاهد من حديث سيدنا عبد الرحمن العاصي قال ايه؟ قال له بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلنا على السوق فراح للسوق ايه اللي حصل؟ وقع على واحد من يهود بني قينقاع وكان كلهم تجار فقال له اتعطيني بضاعه اتاجر فيها واتيك بثمنها في اخر اليوم؟ اليهودي اليهودي بص الوجه عبد الرحمن بن عوف قال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب هو ده الشاهد فشمس الوجه ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى فشوف فسيدنا عمر بن الخطاب الراجل اول ما شاف قال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر هي دي المساله وكلكم يعلم قصه ام اليتامى اللي سيدنا عمر بن الخطاب شافها ولقاها قاعده عماله بتولع الميه على الحطب وتوهم اولادها ان هي بتاكلهم او بتاكلهم الاكل وراح بكى ماذا تصنعين؟ قالت له زي ما شاف شاف كده بسخن الميه عشان اعرف ولادي ان الاكل بيستوي قال لها طب وايه في الليل؟ قالت حصل هيكون في ايه؟ والله بيننا وبين عمر هي مش عارفه ان هو عمر بن الخطاب الكلمه طبعا جرحت سيدنا عمر بن الخطاب قال وما ذنب عمر قال سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا الله بيننا وبين عمر يروح سيدنا عمر الخطاب مش عايزها خد بالك مش بس كده تأشيرة من الباشا ويلا خلص يا ابني روح وصل اي حاجه لا هو بنفسه رضي الله عنه وارضاه يذهب الى بيت مال المسلمين ويقول لغلامه اسلم احمل علي جرابا من الدقيق وجرابا من الشحم وجرابا من السكر وكذا كذا واخد بالك قوم رايح قال له احمل عليك ام عنك قال احمل علي قال احمل عليك ام عنك قال ثكلتك امك اانت تحمل عني اوزار يوم القيامه احمل علي وامير المؤمنين يحمل كل الحاجات ديت على كتف على ظهره ويروح للست ديت اول ما يروح لها يقول لها يلا حضري الاكل وزر عليه وانا ايه امسك لك انا في النار سيدنا عمر خطاب تستحقه عظيمه جدا كبيره جدا تخيل هو نازل تحت النار عمال ينفخ لها في النار عشان ما تتفيش وهي عماله تقلب سمنه آه مع سكر مع دقيق اللي هم بيسموها النهارده ايه؟ سد الحنك عارفين سد الحنك لما كنا ما بقاش في اكل زمان كده كانوا يسدوا حنفنا بيه خد بالك فقعدت تعمل الاكل سرعوا الاولاد بقى خلاص عملوا نوم مش قادرين يناموا اسبوع ومسير معهم الخطاب يبعد بقى قال لها لو جئتني غدا في بيت الاماره ها خد بالك لوجدتني عند عمر تعالي وراح استخبى ورا شجره وسيدنا اسلم لقى الفجر خلاص بيسلم يا امير المؤمنين الفجر اوشك الفجر ايه ان يطلع ان يطلع أه، طب استنى شويه استنى قال ما شانك يا امير المؤمنين قال جئت وانا ارى الاطفال يبكون فما اردت الا ان امشي وانا اراهم يضحكون شفت حنيه القلب شفت الرحمه قد ايه رحمه عظيمه جدا جعلها الله عز وجل في قلب هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي فتحت في عهد بلاد المسلمين جنة ويسرة كانت تتفتح البلاد كالسيل الملهم. على الرغم من ذلك أول ما قوم الثوار يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان. قوم الصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين أمرنا بس أنت أمر وإحنا نخلصك منه. وفعلا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لو كان سيدنا عمرو بن ع- سيدنا عثمان بن عفان قال لهم اقتلوهم كان قتلوهم في ساعتها لكن لا قال والله ما أحب أن ألقى الله عز وجل وفي رقبتي دم امرئ مسلم هم يقتلوني لكن انا ما استترش قتلهم وفعلا قتل سيدنا عثمان بن عفان حتى جاءه في هذا اليوم والحديث حسن بالشواهد وان كان بعض بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام في تلك الليله وقال افطر عندنا اليوم يا عثمان بكره تفطر معنا في الجنه فده ده سيدنا عثمان سيدنا عمر بن عبد العزيز وبه اختم درس الليله ان شاء الله آه، بحيث ان احنا نلتقي ان شاء الله في المرات القادمه كل مره نشرح واحد من الذين يظلهم الله بظله انا مش عايز اطول عليكم ربنا يبارك فيكم يا رب هو عموما احنا بقالنا ساعه الا ربع طب حلو انا عن نفسي معاكم الفجر جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هذا الخليفه الراشد وشوف والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه لما تعرف سيدنا عمر بن عبد العزيز كان من نسل من فلا تتعجب سيدنا عمر بن عبد العزيز كلكم يعلم القصه ان سيدنا عمر عمر بن الخطاب لما نهى عن مزج اللبن بالماء اي مزج اللبن بالماء واخد بالك فكان بيمر على الرعيه يطمئن عليهم تعرف سيدنا عمر عمر بن الخطاب كان مقسم ليله كام قسم يا اخوانا ثلاثه قسم ينام فيه حتى يستعين على طاعة الله والقسم الثاني كان يمر على الرعية ليطمئن على أحوالهم والقسم الثالث يصلي قيام الليل يقول لو نمت الليل كله لضاعت نفسي ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي فيتزود من ليله لنهاره ما عاد عمر بن الخطاب بيطمن على ان القانون اللي اصدره بيطبق فعلا فجاه ما عاد يلاقى بنت مع امها فهم مش مع- مش سامعين سيدنا عمر بره مش شايفينه فبتقول لها الام بتقول لها هيا يا ابنتي هيا يا ابنتي هيا ائتيني بالماء حي- حتى نمزق اللبن بالماء حتى نغش اللبن فالبنت قالت لها يا اماه الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مسك اللبن بالماء قالت لها وما يدري امير المؤمنين ان امير المؤمنين الان في فراشي لو دلوقتي نام في بيته فقالت لها الابنة الواثقة في موعود ربها قالت إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا يا الله كلمة دي تعدي على سيدنا عمر لا طبعا ما تعديش على طول كده على مين ولاد الاثنين او الثلاثة قال لهم ايكم يذهب ليتزوج من تلك الفتاة المباركة فاني لارجو من الله ان يخرج من هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الامة كان سيدنا عمر كان ملهم والنبي عليه الصلاه صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمة على قلب ولسان عمر بلد وصح في حديث ايضا انه قال لو كان نبي بعد لكان عمر رضي الله عنه وارضاه وسيدنا عمر يمكن ما اعرفش حكيت لكم القصه دي قبل كده ولا لا آه، سيدنا علي بن ابي طالب ولا اعلم السند من القصه الحقيقه آه، بيقول أيا- آه، جيت بعد وفاه النبي عليه السلام وبعد وفاه ابو بكر في عهد ايه خلافه عمر بيقول انا نايم فشفت في المنام رؤيه كده ان انا بصلي الفجر ورا النبي عليه السلام فجأة بعد ما انصرف النبي عليه السلام من الصلاة جاءت امرأة من الأنصار ومعها صحن كده فيه تمر فقالت خذ يا رسول الله وقسم التمر على أصحابه فالنبي عليه السلام أعطى كل الصحابة إيه؟ تمرين جه سيدنا علي قام واكل التمرة بتاعته بسرعة وقال له أعطيني تمرة يا رسول الله قال لا. بيقول فاستيقظت من النوم ده كل ده كان فين؟ في المنام حلو قوي فسمعت نداء الفجر أذان الفجر فذهبت وصليت خلف أمير المؤمنين عمر قال فلما انتهى امير المؤمنين من صلاته فقد قامت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه على أصحابك فقسم على كل صحابي تمرة فأكلها علي وقال يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك لو زادك رسول الله لزدته واخد بالك فسيدنا عمر كان ملهما فقال له قال لهم حد فيكم هيتجوزها لان ايه انا ارجو من الله ان يخرج من هذه الفتاه رجلا ايه يوحد الله به وبالفعل اتجوزها مين؟ سيدنا عمر انجبت له ابنه سموها ليلى وسموها بام عمر ليلى هذه تزوجت لما كبر بقى تزوجت من حاكم مصر اللي هو عبد العزيز بن مروان وعبد العزيز بن مروان لما اتجوزها انجبت له ابنا يتحدث الناس عنه الى يوم القيامه وهو الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز. شفت بقى الذريه كانت ازاي؟ الفتاه تراقب ربها عز وجل ربنا يجعلها جده لعمر بن عبد العزيز. شوف قد ايه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. عشان كده ربنا في الكتاب قال ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهم كنز لهما وكان ابوهما صالحا لما ترجع للتفاسير تجد الاب ده كان مين؟ ابوهم ندم لا كان الجد السابع تخيل فصلاح الاباء يرثه الابناء ولذلك قال جل وعلا وليخشى الذين لو فرقوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا على ان يعملوا ايه؟ فليتقوا الله مش يروح يامن على حياته ويروح يقول له يا ابني الحمد لله انا اهم حاجه عندي ان انت تتعلم احسن علام وتلبس احسن لبس وتاكل احسن اكل ايه هي مساله واحنا صحينا يا اخوان لا احنا عايزين نربي قلوب مش عايزين نربي لا عايزين نربي قلوب تعرف ربها عز وجل خد بال حضرتك فشوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الايام ايه اللي يحصل معاه؟ اول ما تولى شان 26 دوله خلاص بقى هو امير المؤمنين ايه اللي يحصل؟ بعث من ينادي بعث من ينادي في كل مسجد من 26 دولة أين الفقراء؟ كل مسجد من 26 دولة أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين مش احنا النهاردة عشان نلم بس 100 جنيه لليتامى نقعد نذبح حقوقنا ساعة كده. لا هم مش محتاجين هم أول ما تقول إنفاق خلاص إنفاق على طول كده لذلك هم اللي فعلوا هذا الأمر يواجع نفسك حب النهارده انت لما تيجي تدفع آه، الضرائب والتامينات والكلام ده كله انت بتدفعه وانت متضرر حتى بتسرق ودي حقيقه طب ليه؟ انا بدفع حاجه وانا مش مقبول عليها عند الله سبحانه وتعالى واقعد اتحايل عليك واجيب لك اقرار ضريب واضحك عليك واثبت في النهايه ان انا فاتح المحل بقالي 10 سنين وخسران دم قلبي ليه؟ عشان انت بتضحك عليا والناس بتضحك عليك لكن لا لكن لو دعونا الناس مش للضرائب والتامينات لا قلنا لا كل المسلمين من غيرهم ضرائب وتامينات ادفعوا زكاه المال انت لو هتطلب مني في الضرائب 100 انا هدفع لك في الزكاه 500 انت عارف ليه؟ لان الضرائب انا مش مقبول عليها ما فيش ولا حسنه هتوصلني خد بالك انما زكاه المال ها ده زكاه المال الاجر كله بقى مالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت ها وهل لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابيت او تصدقت فامضيت يبقى لما تطلب من الناس زكاه المال والناس يجمعوا زكاه المال اتفرج والله العظيم البلد تغرق فلوس بفضل الله اي أيوة والله تغرق فلوس طيب الزكاه ما كفتش ايه؟ هل من حق الحاكم انه يفرض ضريبه؟ ايوه من حقه. خد بالك المساله واضحه. اطلب الاول زكاه مال زكاه المال ما كفتش لاقامه مشاريع البلد اطلب ضريبه افرض ضريبه اسمها ضريبه مؤقته. يا جماعه اللي محتاجين فلوس عشان يكمل انشاءات وكذا في خلاص كل واحد حسب مرتبه انت مرتبك 100 جنيه تدفع كل شهر جنيه انت مرتبك 1000 تدفع 10 تجمع الفلوس خلاص خرجنا من الازمه دي تتلغي الضريبه وترجع زكاه المال خدت بالك فكل حاجه وليها حاجه وكل شيء لما تحس ان انت مقدور عليه امام الله بتفعله بحب فسيدنا عمر بن عبد العزيز ارسل من الناس اين اليتامى؟ اين الارامل؟ اين الفقراء؟ اين واين؟ من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين تخيل ولا واحد يروح 26 دوله ولا واحد يروح والمال كله يرجع لخزينة البيت المال حتى الخزينة ما كانتش تتقفل من كتر الفلوس الفلوس طالعة بره في حاجة الأسرة أبدا لو سبتها كده ألف سنة في عهد الصحابة وعهد ولا فاضل ما يشتريش ولا مليون أبدا فدي مش النهاردة ربنا يعافينا عشان سيدنا أبو هريرة بيقول كنا إذا أردنا أن نتصدق جئنا بمنديل منديل آه، قماش كده خد بالك ووضعنا الصدقة في المنديل وعطرناها لأنها ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير بيقول لك كم من تحط على جنب كده خد بالك والفقير ينزل انا محتاج النهارده قد ايه؟ دينارين طب اللي ما اديش ايه 100 انا محتاج 2 بس ياخد 2 ويمشي شوف شوف شوف ال- العفه والاخلاق وال- سبحان الله حاجه انا مش عارف اقول ايه واخد بالك؟ النهارده ربنا يعافينا عافية. لو اتحط المنديل دوت اللي سبق كان النبأ واللي يلحق يا حبيبي بقى واخد بالك خلاص هو اول واحد هو اخر واحد مفيش حد بعده خلاص خد بالك حتى لو كان غني يعني حتى لو راكب عربيه شبح وشاف المنديل ينزل يفتح وياخده ويمشي طب خد منين الفرح ايه المشكله خد بالك فشوف سبحان الله فيرجع المال لفين لبيت مال المسلمين يوم سيدنا عمر انتوا ما نزلتوش ولا ايه؟ قالوا نزلنا طب امال ايه اللي حصل؟ قالوا عقدت يا امير المؤمنين فعقدت الامه تبعا لافلاك طيب ابعثوا من ينادي ايه نبقى ننادي عليه؟ من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين كده من بيت مال المسلمين الله طب يعني هم كان عليهم ديون آه، كان عليهم ديون امال ما خدوش ليه اول مره؟ قال لك لان هو قال من كان في حاجه الى مال انا مش محتاج انا عليا دين اه انا باكل واشرب والحمد لله وكده والدين ده بسدده م- واحده واحده لكن طالما هو صرح في المره الثانيه اللي عليه دين انا عليا دين شوف العفه قد ايه يا اخوانا كان عليه دين فسد ديون المسلمين في 26 دوله بعدها من بلغ سن الزواج طبعا الشباب دلوقتي هينبسطوا أوي. بس اللي مش متجوز بالذات من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين خد بالك طبعا انت تتمنى تكون عايز ايامها بقى كان زمان اتجوزت ببلاش يا سيدي بقى. فزوج شباب المسلمين من بيت مال المسلمين من اراد ان يحج اللهم ارزقنا حج يا رب فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين لا أرعى ولا أي حد لا من بيت مال المسلمين فحتى من لم يستطع من بيت مال المسلمين طيب نعمل ايه تاني؟ قال ائتوني بالحبوب نعمل فيها ايه؟ قال ادخلوها في الصحراء ليه؟ قال لكي تنعم الطيور في عهد المسلمين احنا عايزين الطير كمان يتمتع الله مش الطير ده بيذكر ربنا ايوه نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يبقى الطير يسبح طالما بيسبح نأكله ليه؟ عشان يسبح زيادة وكل ده من باب حسنات لكي تنعم الطير في ايه؟ في عهد المسلمين. طب لسه فاضل فلوس يا امير المؤمنين. قال لهم ما تبقى من مال، احنا زهقنا بقى من كتر التوزيع بقى. ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. اللي هم النهارده بيتصدقوا عليه. كانوا بياكلوا على حسنا زمان خد بالك اه هو ده بقى ايه هو ده عهد الاسلام في يوم من الايام قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز كان قبله الوليد بن عبد الملك وكان اللي هو يعني كان الوليد بن عبد الملك وبعدين سليمان وبعدين ايه عمر كان الوليد بن عبد الملك كان عمل حاجه ايه هي؟ كان في يوم من الايام عايز يوسع المسجد الاموي يوسعه ازاي؟ راح هادف جزء كبير جدا من كنيسه كانت مجاوره للمسجد وقام مدخلها جوه المسجد يعني مثلا خد 100 متر من الكنيسه وقال لهم وسعوا المسجد من الناحيه دي وخدوا الحته دي يلا فخدوها فعلا وبنوها جه في عهد عمر بن عبد العزيز جم القساوسه واشتكونا فقالوا له يعني احنا انتوا خدتوا من عندنا جزء من الكنيسه وخلقتوا على في المسجد قالوا لهم لا خلاص هذا الجزء يرد اليكم علماء المسلمين كانوا يتكلموا ازاي نهدي جزء من المسجد عشان دخلنا تاني الكنيسه قال لهم هذا حقهم ونهانا النبي عن ظلم اي احد حتى ولو كان كافرا ده حقهم لسه عاملين بيتشاوروا لقوا سيدنا عمر اصدر القرار بايه؟ بتوقيت الحكم كمان يعني مش قرار واسع لا ده حدد اليوم اللي هيتحكم فيه ايه؟ جزء من المسجد ده ما كانش فيه غير حل واحد راح العلماء الى القساوسه واتفاهموا معاهم ان هم يعوضوهم تعويض مادي في مقابل ان هم يسيبوا لهم هذا الجزء فرضوا فنقلوا هذا الامر لامير المؤمنين فرضوا عمرك شفت عبد اكثر من كده؟ ولا ولا هتفهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز في قصه اغرب من خيال مش هقولها لك الا لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام امراه عجوز من مصر من الجيزه بالتحديد كما جاء في روايه ثانيه. امراه اسمها فرتونه السوداء اسمها كده فرتونه او فرتونه السوداء هذه المراه فقيره جدا ما عندهاش اي حاجه خالص كل اللي تملكه يا اخوانا حته عشه فيها شويه فراخ وعمالهم يسوق كده عشان ما حدش يسرقها السور ده كان قصير فالحراميه كل شويه ينطوا يسرقوا الفرخه ويجروا ينط تاني يسرق ديك ويجري واخد بالك الست تت- تتخنق كل يوم ديك ناقص كل يوم فرخه ناقصه واخد بالك فقامت بعت رساله لمين؟ لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين انا اسمي فرسانه السوداء خد بال حضرتك واللصوص يسبقون دجاجه القصص دي حقيقه يا اخواني والله ليست من نزل الخيال واللصوص يسبقون دجاجه فاريد منك ان تعلي جداري حتى لا يسرق اللصوص الدجاجه اول ما تجيلك انت كامير المؤمنين تحكم 29 دوله رساله بالمنظر ده شكوى كده فراخ احنا بتوع فراخ واخد بالك طبعا المنظر ده كده يعني انت راجل مريش يعني ما ينفعش تتكلم كده في حاجه زي كده فهتقوم جامد طبعا البتاعه دي وعمرك ما هتبص في حاجه زي كده لكن لا عمرك ما هتبص كده اول ما شاف الشكوى من فرسونه السوداء بعت رساله لحاكم مصر كان اسمه ايوب بن شرحبيل قال له يا ايوب اذا وصلتك رسالتي فاذهب الى امراه تسمى فرتونه السوداء في ارض مصر في محافظه الشيخ فاذهب اليها وابني لها الجدار بنفسك ما تبعتش حد اثنين انت اللي تبني لنفسك راح ايوب بن شرحبيل رحمه الله وسال على فرسونه السوداء في حد يعرفها اتبعت كذاب فراخ كلها تعبان فكله كده هي دي يقول فدخلت فاذا امراه سوداء فقيره مسكينه فقلت لها انا ايوب بن شرحبيل حاكم مصر قال لها ايوه وانا يعني ايه اللي جابك عندنا؟ هتشتري فراخ؟ لا مش هشتري فراخ ده انا جاي أع- يعني اخلي الامن مستتب على الفراخ خد بالك فالمهم آه، طب انت بنفسك ايوه انا بنفسي ده قرار من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام سيدنا ايوب مش رايحين واخد بالك مش حط طوبه وشويه اسفنج خلاص حاجه الاساس ومشي لا قام وبنى الجدار كله خد بالك من اوله لاخره وارسل رساله لعمر بن عبد العزيز قال له خلاص قد امنا الجدار فلا يستطيع لص ان يسرق دجاج فرسون تخيل عمر شفت عمل كده بالله عليك حاجه من اغرب الخيال تخيل رفق سيدنا عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز الحيوان حتى كان عنده غلام شغال عنده فكان يروح يشتغل على يعني يحمل على الثواب ويجي يجيب له كل يوم دينار فراح يجيب له راح وجاب له دينار في يوم من الايام راح جاب له دينار ونص قال له النهارده تشتري زياده ليه؟ قال له يعني الحمد لله يعني حملتها النهارده يعني زياده وكده وجبت فلوس قال له اه لقد ارهقتها ريحها ثلاث ايام تخيل وارسل الى حاكم مصر قال له سمعت ان عندكم ابلا نقالات ابل بتنقل البضاعه فسمعت انكم تحملونها فوق طاقتها فاذا وصلتك رسالتي فلا تحملوا اي بعير اكثر من 600 راس اكثر من كده لا اكثر من كده مخالف امره خد بالك ليه؟ عشان خايف على جسمه شوف الرحمه حتى ايه؟ حتى بالزواج جاء بعث واحد من ال- من الولاة كان طبعا معايا المحافظين ورؤساء في البلاد فبعثه فقال له يا امير المؤمنين لقد ايه؟ لقد انهدمت مدينتنا لقد انهدمت مدينتنا يعني النظام بتاعتها اتشققت كده وتعبانه وعايزين نعملها ايه؟ مرمى عشان تقوم المدينه مره ثانيه فارسلنا رساله قال قد وصلتني رسالتك وقد علمت ما فيها ولا استطيع ان اقول لك الا شيئا واحدا حصن مدينتك بالعدل ونقض طرقها من الظلم فذلك مرمتها والسلام عليك. يا الله حصن مدينتك ايه؟ بالعدل ونقض طرقها من الظلم فذلك مظل- ما- ما- ما- مرمتها والسلام. واخد بالك؟ في يوم من الايام يتخطى سيد عمرو بن عبد العزيز ويمشي على طريق السفر بتاع الناس فيقابله فوق جاي قافله تجاريه فسالهم عن واحد واحد واحد منهم قال كيف تركت الناس؟ الناس اللي في البلد عندك مثلا احنا قاعدين في مصر ناس جايين من الجزائر ها تركت ناس عاملين عندك فقال له الرجل افصل ام اجمل؟ قال اجمل خد بالك يعني أ- أ- اقول لك بقى براحتي كده وبراحتك ونتكلم ولا اقول لك المختصر قال له قصر خد بالك قال تركت البلاد الظالم فيها مقهور والمظلوم فيها منصور والغني فيها موفور والفقير فيها مشهور فبكى عمر بن عبد العزيز وقال والله لو لم تخرج نفسي إلا مع هذا الخبر لكان أفضل عندي أن تخرج نفسي آه لو لو لم لو لم يأتي هذا الخبر إلا بخروج نفس لأحببت أن تخرج نفسي حتى أسمع مثل هذا الخبر. شوف عمر بن عبد العزيز شوف الكلام آتي العدل الذي كان بين هؤلاء جميعا فالحاكم العادل تسعد الرعية به وتسعد البلاد ويسعد العباد ويسعد الكون كله ولذلك جعله الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فاضل كم نوع يا أخوانا؟ ستة فاضل ست أنواع تاني نوع على طول مباشرة اللي هو إيه؟ شاب نشأ في عبادة الله ده ان شاء الله موضوعنا في الشهر المقبل ان شاء الله جل وعلا ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم في ظل عرش الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عورات فاكفهم حفاة فاحملهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم انصر اخواننا في افغانستان انصر اخواننا في كل مكان خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ان في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه رد المسلمين اليك مردا جميلا رد المسلمين اليك مردا جميلا رد المسلمين اليك مردا جميلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم